بنراجع تاريخ العهد القديم دايما عن طريق الشخصيات بمعنى بدل ما نحفظ أرقام بتبقى أصعب نحفظ شخصيات أول شخصية في العهد القديم شخصية آدم بعديه بشوية نوح والطوفان بعديه بشوية أبونا إبراهيم اللي اختاره ربنا عشان يعمل الشعب لغاية دلوقتي ما فيش شعب مختار ولا حاجة إبراهيم يجيب إسحاق يجيب يعقوب يعقوب اسمه إسرائيل فنبدأ من عند يعقوب نسمع كلمة إسرائيل قبل كده ما كناش بنسمعها إسرائيل يجيب 12 سبت 12 ولد ال 12 دول هم اللي هيعملوا شعب الله ينزلوا مصر بسبب يوسف لما بقى رئيس وزراء في مصر يقعدوا في مصر 400 سنة تقريبا لغاية ما يتذلوا يطلعوا من مصر على يد موسى ولغاية كده احنا خلصنا سفر التكوين ودخلنا في سفر الخروج يبقى آدم نوح إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف ننط نطة كبيرة بقينا عند موسى موسى يخرج الشعب ويلف بيهم في سينا ويوصل بيهم جنب فلسطين عند كنعان ويروح السماء ويمسك مكانه مين يشوع يبقى بعد موسى يجي يشوع يشوع يسكنهم الأرض موسى عشان اللي بيحب الأرقام رفلي كده يعني بطريقة غير دقيقة 1500 قبل المسيح يبقى موسى تقريبا 1500 سنة قبل المسيح احنا هناخد شوية ارقام كده عشان بس تسهيل يعني يشوع يسكن الناس يدخلهم ويبتدي يسكنهم يوزع الاسباط وطبعا يعمل كام حرب لغاية ايه ما ينظف الارض من كل الامم ويسكن شعب اسرائيل ويبقى فيه شعب اسمه شعب الله في المنطقة بعد يشوع يجي زمن اسمه القضاه القضاة دول ايه الشعب ملوش رئيس رئيسه ربنا لكن كل شوية الشعب يبعد عن ربنا فيذلهم بقية الشعوب زي ما اي واحد يبعد عن ربنا الخطية تذله يقوم يبعت قاضي قاضي يعني قائد زي جدعون زي شمشون زي يفتاح يخلصهم من الشعوب المحيطة وبعدين ايه اه يخلص رسالته ويمشي يرجعوا يزوغوا تاني وآخر القضاء يختم يجي واحد اسمه صمويل صمويل نبي وقاضي تاني آدم نوح إبراهيم إسحاق يعقوب موسى يشوع القضاء صمويل عند صمويل تتغير الصورة ليه لأن الناس عاوزة ملك فتتحول القصة من مجرد شعب مختار إلى مملكة نظام مملكة ويجي شاول الملك ما ينفعش فيجي داوود حسب قلب الله ويجي سليمان يبقى هم ثلاث ملوك بالعدد بعد سليمان تنقسم المملكة إلى مملكتين مملكة الشمال ومملكة الجنوب برضو زي ما قلنا موسى تقريبا 1500 نقول داوود تقريبا كام 1000 قبل الميلاد يبقى موسى 1500 قبل الميلاد داوود 1000 قبل الميلاد طبعا الرقم ده مش دقيق بس يعني هو فرقها عشرات السنين او كام سنة يعني آه لما تتقسم المملكة الى مملكة شمال ومملكة جنوب او تلقب بمملكة اسرائيل الشمال ومملكة يهوذا الجنوب يبقى في ملكين في كل وقت في كل عصر نفضل كده لغاية ما يجي ربنا يسوع المسيح لكن في الفترة دي يحصل حاجة اسمها السبي بسبب ان الشعوب منحرفة بعيدة عن ربنا فربنا يسمح للشعوب المحيطة انها تبهدلهم وتذلهم وتأسرهم مرة في أشور مرة في بابل مرة عند الفرس مرة عند اليونانيين والرومانيين لغاية ما يجي المسيح والشعب اليهودي مأسور أو مسبي أو محتل من الرومان يبقى المسيح ظهر وقت الاستعمار الروماني للعالم وكان ساعتها مملكة إسرائيل مستعبدة أو محتلة من الرومان الفترة اللي بعد سليمان دي هي فترة ظهور كل الأنبياء أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال يبقى لما تسمعوا أي نبي من الأنبياء المشهورين دول اللي هم زيادة عن عشرين واحد في آخر العهد القديم كده دول كلهم ظهروا في الألف سنة الأخيرة قبل المسيح أو الحقيقة بدقة أكتر من 1500 سنة قبل المسيح تقريبا آخر 500 أو 400 سنة قبل المسيح لم يظهر نبي لغاية ما جه يوحنا المعمدان عشان كده كانت الناس جعانة جدا ومتعطشة جدا لأن فيش حد بيجي بقاله مئات السنين فكانت كلمة ربنا عزيزة غالية تاني احنا كده خلصنا العهد القديم كتاريخ آدم نوح إبراهيم إسحاق يعقوب موسى يشوع القضاة صمويل النبي نقفل هنا وندخل على المملكة شاول الملك داود الملك سليمان الملك تنقسم المملكة يظهر الأنبياء لغاية ويجي يجي السبي في النص وبعدين يأتي المسيح له المجد العهد القديم ربنا يسوع المسيح قال آية مهمة قوي ودي اللي بتخلينا ندرس العهد القديم باهتمام لأن في ناس تقول احنا كمسيحيين ما كفاية علينا العهد الجديد لا العهد القديم جزء من نفس الكتاب اللي احنا نؤمن بيه لأن المسيح قال فتشوا الكتب وكان يقصد بالكتب كتب العهد القديم لأنكم تعلمون أو تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي إذا العهد القديم يشهد للمسيح زي ما العهد الجديد يشهد للمسيح إزاي؟ بطريقة نبوية أو رمزية نبوية يعني بطريقة النبوات وأحيانا تكون النبوة واضحة جدا ودقيقة وأحيانا تكون النبوة مش واضحة ونكتشفها بعد الدراسة وكمان ساعات تبقى الحكاية أنه شخص يرمز للمسيح يعني كل الشخصيات الكبيرة اللي في العهد القديم بحياتها إشارة إلى المسيح نفسه هي نفسها بتشير للمسيح نرجع تاني نقول ان العهد القديم احنا بنفتش فيه مش بنقراه بنفتشه يعني ايه بن بنقلبه بندرسه بعمق بنقعد نفكر فيه عشان نربطه بينا احنا احنا مش بندرس تاريخ لا التاريخ ده تاريخ ظهور المسيح الهنا ومخلصنا التاريخ ده بيعرفنا ربنا بيتعامل معانا كبشر ازاي وعشان كده واحنا بندرس العهد القديم زي ما اتعلمنا من ابائنا الاوائل بندرسه بثلاث مستويات ركزوا معايا في الحته دي المستوى الاول هو المستوى المباشر يعني ايه يعني نقرا القصه نفهمها كقصه ده اللي بيسموه التفسير المباشر او التفسير الحرفي يعني تقرا حكايه رعوز تقول الله حكايه جميله واحدة ست مش عارف حصل لها ايه و... و... ومرات ابنها حبتها ودي حاجة غريبة و... وخلصت القصة على كده قصة المستوى الثاني المستوى الروحي او ساعات يسموه المستوى المعنوي يعني ايه يعني اتعلم ايه من القصة دي اتعلم المحبة واتعلم ان في ايام صعبة يجي بعدها ايام حلوة واتعلم ان الدنيا دي ياما فيها تجارب وياما فيها مرار لكن ربنا بيتدخل في الاخر دروس المستوى الثالث بقى المستوى الرمزي اللي هو ايه ايه علاقة الكلام ده بي انا فين المسيح في القصة فين خلاصي انا في القصة هنا بقى الرمز يعني ايه رعوز دي ترمز لايه نعمة دي ترمز لايه بوعز ده يرمز لايه ماشي يبقى ثلاث مستويات القصة كما هي زي ما بنحكيها للأطفال المستوى الثاني التفسير المعنوي بمعنى الدروس المستفادة من القصة المستوى الثالث والأعمق هو التفسير الرمزي ساعات يسموه الروحي هو البحث عن المسيح والخلاص والأبدية في في السفر تدور على المسيح والخلاص والكنيسة والأبدية أربع كلمات المسيح والخلاص والكنيسة والأبدية في كل سفر في العهد القديم هو ده اللي اسمه فتشوا الكتب بقى أول واحد علمنا الطريقة دي إزاي نقرأ العهد القديم بحثا عن المسيح والخلاص والملكوت كان مين؟ المسيح نفسه لأن المسيح له المجد بعد ما قال فتشوا الكتب هو اللي كان بيشرح للتلاميذ جميع ما كتب عنه في كتب موسى والأنبياء القصة دي كانت واضحة وهو واخد السكة مع تلميذي عمواس كذا ساعة ماشيين مع بعض المسيح له المجد بنفسه كان بيشرح لتلميذه عمواس كل اللي اتكتب عنه في موسى موسى اللي هو تكوين خروج لويين عدد تثنية التوراة والأنبياء فإذا المسيح هو اللي بدأ النظام ده انه يربط العهد القديم بشخصه وبالخلاص وبالملكوت بتاعته تقسيمة تانية مهمة في العهد القديم احنا بنقسمه لأربع أنواع من الكتب هم 46 سفر أو 46 كتاب ال 46 دول بنقسمهم أربع أنواع من الكتب للتبسيط والتسهيل في الدراسة الجزء الأولاني بنسميه التوراة توراة موسى كتب موسى الخمسة وده له المكانة الأولى في العهد القديم ثم كتب تاريخية تحكي قصة هذا الشعب من أول يشوع قضاة رعوز ده يعتبر كتاب تاريخي يشوع قضاة رعوز صمويل الأول والثاني ملوك الأول والثاني أخبار أيام أول والثاني عذرا نحامية كتب حكمية أو شعرية بمعنى بتحكي حكمة الحياة مع الله أو مبادئ الحياة مع الله زي سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر نشيد الأنشاد وأيوب ومازامير رابع مجموعة من الكتب اسمها كتب النبوات أو أصفار الأنبياء اللي هي أشعية وأرمية وحسقيال ودانيال وهوشع ويوئيل وعموس وعبدية ويونان وميخا وكتير يبقى أربع أنواع من الكتب توراة تاريخ حكم نبوات احفظوها كده أربع كلمات توراة تاريخ حكم نبوات أسهلهم الحقيقة في الدراسة التاريخ فأنا بتهرب من الحاجات الصعبة لكن التاريخ لما نقراه بحثا عن المسيح يبقى ممتع جدا لكن حتى لو قريناه على المستوى الحرفي هي قصة جميلة وعلى المستوى الروحي بنتعلم دروس كتير لكن الأجمل والأجمل إن احنا نشوف الكلام ده يربطنا بالمسيح إزاي لأن كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتوبيخ الذي في البر فمحدش يقول الكتاب ده ملوش لازمة دي قصة قديمة لا كل الكتاب مفيد فين راعوز بقى في التاريخ ده راعوز في زمن القضاة القضاة دي فترة 400 سنة قاضي ورا قاضي قائد ورا قائد ينتهي القضاة بصمويل النبي وظهور المملكة أو الملوك بعد كده فراعوز كانت في زمن القضاة و راعوث ما كانتش يهودية وده أغرب ما في القصة لأن راعوث دي أممية مؤابية من منطقة اسمها مؤاب أو من شعب اسمه شعب المؤابيين وده شعب مكروه جدا في الإنجيل في العهد القديم لأنه كان كان دايما على عداء كان دايما على عداء مع شعب الله شعب المؤابيين دول فغريب جدا أن واحدة من الأعداء يتحط ليها اسم كتاب في العهد القديم دي لوحدها حاجة غريبة جدا يعني مش كفاية انها ست لان اليهود على فكرة ما يحبوش الستات اليهود والصعايدة لكن لكن ده, ده هي ست وخدت اسم جوه العهد القديم وبقت صاحبة سفر وغريبة كمان انها مش يهودية الاكثر من ده كله ان راعوث استحقت بحياتها ان تذكر في سلسلة انساب المسيح فصارت جدة للمسيح بالجسد راعوز هتطلع في آخر القصة إنها جدة داود جدة داود يعني هتجيب عبيد عبيد يجيب يسا يسا يجيب داود فجدته على طول يعني جدة أمه على طول جدة أبوه على طول ماشي لك وبالتالي لأن المسيح من نسل داود حسب الجسد يبقى راعوس أصبحت جدة المسيح يبقى شوفوا ست وأممية غريبة وأصبح لها كتاب في العهد القديم وسجلت ضمن جدات المسيح وتلاقوا اسمها جاي في متى واحد أول إصحاح في العهد الجديد بيذكر لنا سلسلة أنساب المسيح ويطلع لنا رعوس جدة من جدات المسيح هي في زمن القضاء مش عارفين بالظبط في أنهي فترة يعتقد أنها في زمن جدعون واحد اسمه جدعون المهم ان زمن القضاء ده اللي يقرا سفر القضاء القضاء على طول قبل رعوس في العهد القديم يلاقي انه تاريخ سفر القضاء كله تاريخ عبارة عن الشعب زايغ عن ربنا كل شوية يطلع واحد يقول لهم ارجعوا توبوا وبعدين يرجعوا يزغوا تاني فهي فترة فتور روحي شديد جدا في تاريخ الشعب وفترة جفاء وتوتر في العلاقة بين الشعب وربنا فترة سفر القضاء دي لدرجة آخر سفر القضاء تقروا كام إصحاح كده يقبض الواحد من كتر الانحلال اللي وصل له الشعب وما بقوش لاقيين حد يعرف يصلي وبيضيروا على أي حد كده يقول أي حاجة وضياع في الشعب اليهودي مع ان قبل كده كان في يشوع وموسى وعز كبير قوي لكن كل العز ده راح روحيا وانحل الشعب وعشان كده هتبتدي القصة بقصة سقوط هي مش هتنتهي القصة إصحاح الأولاني إصحاح كئيب يعني إصحاح الأخير هو الإصحاح مفرح لكن تبدأ القصة بقصة حزينة جدا لأنه دايما مع الضياع عن ربنا يدخل الحزن القصة دي فيها ثلاث شخصيات مهمين قوي هنركز عليهم طول القصة واحدة اسمها نعمة واحدة اسمها رعوس وواحد اسمه بوعز بوعز يعني أبو العز يعني أبو العز لأنه إشارة للمسيح نبتدي نقرأ وناخد أول إصحاحين حدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب هو وامرأته وابنه واسم الرجل ألي مالك واسم امرأته نعمة واسم ابنيه محلون وكليون إفراتيون من بيت لحم يهوذا بيت لحم ليها اسم تاني بيت لحم إفراتة أو إفراسة فعشان كده يسموهم افراتيون زي ناصري من الناصرة فاهمين فلما يقول افراتيون ده البلد بتاعتهم اسمها افرات عشان كده في نبوة عن بيت لحم تقول وأنت يا بيت لحم أفراتة لست الصغرى بين ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل دي موجودة في سفر ميخا صحح خمسة وكانت إشارة أن المسيح جاي من بيت لحم وعشان كده لما تفتكروا لما جم المجوس يسألوا هيرودس المسيح يتولد فين جاب الشيوخ اليهود قال لهم عندكم مسيح هيتولد قالوا له اه طب هيتولد فين قالوا له في بيت لحم يعني عارفين ده كله ما امنوش بالمسيح برضه فالجماعة دول من بيت لحم طبعا دي حاجة تشرف ليه ما كانتش تشرف وقتها كانت بيت لحم دي قرية فقيرة جدا مهملة عشان كده في سفر ميخا يقول لست الصغرى بين ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لكن هي كانت صغيرة جدا كانت قرية نكرة يعني وبيت لحم يعني بيت الخبز بالعبري ايه الحكاية في زمن القضاء في جوع والجوع كلمة معنيين جوع جسدي ده صحيح حصل مجاعة لكن الأخطر منه في جوع روحي ليه ما حدش يعرف ربنا في الزمن ده قليلين قوي اللي يعرفوا ربنا فألي مالك بالرغم ان اسمه ألي مالك يعني الله ملكي إلا أنه حط ربنا ورا ظهره وساب بلاد يهوذا وساب بيت لحم وساب الحتة اللي ورثها عن أبائه وساب عهده مع ربنا ورايح يسكن فين في مؤاب مؤاب دي بلاد وثنيه مؤاب دي شعوب ما تعرفش ربنا فبداية القصة بداية السقوط واحد يهودي له عهد مع ربنا اسمه حتى الله ملكي ومراته اسمها نعمة نعمة يعني نعمة أو متنعمة فأسماء حلوة أسماء حلوة لكن رايح إيه بسبب الجوع بسبب الفتور الروحي راح يسكن عند مؤاب تفتكروا حد قبل منه عمل العملة السوداء دي برضه اتبهدل لوط مش كده لوط برضه ساب ابونا ابراهيم ابو ابو الخير كله وراح ساب الايمان وراح سكن في سدوم وعموره طبعا مش ممكن يطلع كسبان ابدا فزي ما لوط ضيع مراته وضيع البنتين بعد كده وجاب مؤاب من ولادهم النهاردة هنشوف ان ألي مالك ده هيضيع نفسه هيضيع اولاده هتفضل الست بس فأول درس بنتعلمه احذر أن تترك بيت لحم بيت لحم دلوقتي حد يعرف في الكنيسة فين المكان بتاع القربان بنسميه بيت لحم دلوقتي يعني كل كنيسة قبطية فيها بيت لحم ايه بيت لحم الشمامسة يعرفوا اللغة دي يقول لك روح هات الشورية من بيت لحم فطبعا لو واحد شماس جديد يقول لك بيت لحم هسافر فلسطين اجيب الشورية لا بيت لحم مقصود عم رفع الارابلي المكان اللي بيخبزوا فيه القربان اسمه بيت لحم ليه لانه بيت لحم ولد فيها المسيح الذبيحه بيت لحم المسيح اللي اتولد فيها وصار خبز الحياة قال أنا هو خبز الحياة فهو ده بيت الخبز هو ده بيت الحياة فيتخبز هنا القربان ويدخل على المذبح يبقى جسد ربنا ودمه يبقى الحياة كلها فهنا ألي مالك وعيلته سايبين بيت لحم ودي إشارة تخوف إشارة تخوف ليه اللي يبعد عن بيت لحم يعني يبعد عن الكنيسة يعني يبعد عن التناول يعني هيضيع وراح يسكن عند مؤاب ليه قال ايه مؤاب فيها غنى وبيت لحم فقيرة بقى بيت لحم فقيرة هي فقيرة جدا جسديا لان لما تفتكروا يسوع اتولد في بيت لحم بيت لحم كان اتولد في في, في مزود في زريبة يعني فكانت بلد فقيرة صحيح لكن استحقت انها تتسجل في التاريخ المكان اللي اتولد فيه رب المجد فاوعى تبص ان الكنيسة دي فقيرة في واحد يقول لك الكنيسة دي بتاعت الغلابة بتاعت الناس الفاضية الستات الفاضية تروح تصلي او الناس اللي معهاش فلوس او الناس اللي مش لاقي حاجة تعملها مين قال الكلام ده بقى بيت لحم فقيرة كده طب روح كده بقى من بيت لحم المؤاب هترجع يتيم وارمل وهترجع خسران كل حاجة لو بعدت عن بيت لحم فاللي بيبعد عن المذبح اللي بيبعد عن بيت الخبز اللي بيطلع من بيت لحم إلى مؤاب بيضيع كل حاجة برضو تفتكروا انه في قصة حكاها ربنا يسوع المسيح عن السمير الصالح يقول ايه راجل نازل من اورشليم الى اريح على طول الاباء لقطوا الكلمة وقالوا نازل من اورشليم اورسليم او اورشليم مدينة السلام كنيسة مدينة الله لأريحة وأريحة كانت زمان رمز للشر فسايب بيت ربنا ورايح الدنيا لازم يحصل له ايه في السكة يطلع عليه الحرامية يدوله العلقة التمام ويقطعوه ويفرتكوه لولا بس السامري المسيح له المجد اللي يجي ينقذه في السكة الغريب عنه يجي ينقذه ويحييه فهي دايما قصة كل واحد يسيب بيت ربنا ويبعد لازم يخسر لازم ويخسر كتير قوي اسم الرجل ألي مالك واسم امرأته نعمة واسم ابنيه محلون وكليون إفراتيون يعني من إفراتة من بيت لحم يهوذا بيت لحم إيه حكاية يهوذا كل القرى اللي تبع السبط تلقب باسم القرية واسم السبط وراه يعني القرية اسمها بيت لحم فيقولوا بيت لحم يهوذا ليه دي أصلها تبع المنطقة اللي فيها سبط يهوذا فاهمين الكلمة فيقولوا بيت لحم يهوذا يبقى هما من سبط يهوذا والمنطقة دي توزيع يهوذا ويهوذا اللي هيجي منه المسيح بعد كده واضحة ولا مصعبة فتتسمى بيت لحم يهوذا لأن يهوذا اسم السبط اللي يملك المنطقة لكن المنطقة القرية اسمها بيت لحم فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك ومات ألي مالك على طول كده لازم نوصل لكده ما هو اللي هيبعد لازم يموت طب ده اسمه الله ملكي خسارة في الاسم بمعنى ايه ربنا يرحمنا احنا كلنا اسمنا حلو قوي اسمنا مسيحيين يعني ممسوحين يعني تبع المسيح لكن برضو اللي هيسيب بيت لحم ويروح مؤاب هيموت حتى لو اسمه ألي مالك حتى لو اسمه ألي مالك حتى لو اسمه مسيحي تبع المسيح اه بس ساب بيت لحم وراح مؤاب هيموت برضو فحاجة تخوف فمات ألي مالك رجل نعمة وبقيت هي وابناها طب ارجعي بقى يعني طلعتي معاك جوزك ارجعي بقى ارجعي لناسك ارجعي لبيتك أبدا فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين ودي خطية تبع الشريعة اليهودية ممنوع لليهودي انه يتجوز واحدة مش من شعب الله ممنوع ليه لأنها هتضيعه من ربنا هتخليه يعبد أوثان فكان شرط من وقت أبونا إبراهيم فاكرين أبونا إبراهيم لما جه اختار عروسة لبنته لابنه إسحاق قال للعذر الدمشق تروح عند أهلي قال له أهلك دول في العراق ما شافوناش بقالهم 40 سنة مش 40 أكتر من 50 سنة كمان هيعرفونا منين ومين العروسة اللي توافق قال له لازم ده شرط شرط هيمشي على كل الأجيال محدش يتجوز بره ربنا محدش يتجوز إنسان ملوش في ربنا محدش يتجوز بره شعب الله أبدا فده قرار إلهي من وقت أبونا إبراهيم يسري على كل الأزمان على اليهود وعلينا كمسيحيين نتجوز من بعض ليه ما نتجوزش بره المسيحيين طبعا طبعا لا لأن ده موت على طول موت هيتجوزوا يموتوا ليه لأنه بيتحد بالعالم اللي يتحد بالعالم بيكتب على نفسه الهلاك فطبعا غلطوا غلط بدل ما يفكروا يرجعوا هم ساقوا فيها فاهمين ازاي ساعات كده ربنا يقرص يبقى الواحد بدل ما يتجاوب مع التجربة انه يرجع ويتوب ويلم نفسه يذوق فيها اكتر طب هتضرب تاني هنعمل فيك ايه ما انت عم... يا نعمة عمالة تخسري حتى انت الاسم هتقول بعد كده الاسم انا ما استهلوش ما عادش ينطبق عليا هتقول ما تسمونيش نعمة انا بقيت مرة ما تقولوش عليا نعمة شوفوا الاسم كان حلو ازاي لما كان في بيت لحم كانت اسمها نعمة كانت ممتلئة نعمة لأن هيطلع من بيت لحم من بناتها بعد كده الممتلئة نعمة أم النور كلها ما هي من بيت لحم يهوذا برضه من بنات يهوذا العذر فهنا يقول ايه اخذ لهما امرأتين مؤبيتين اسم احداهما عرف عرفة واسم الاخرى راعوس وأقام هناك نحو عشر سنين ثم مات كلاهما محلون وكليون فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها خسرت كل حاجة خسرت رجلها وخسرت العيلين الولدين طبعا مأساة مأساة قاسية جدا لأنه وغريبة بقى يعني غريبة عن أهلها والراجل مات والعيال مات هذا ما يفعله العالم بنا كل طموحاتنا ينشفها خالص في آخر حياة الإنسان البعيد عن ربنا يبص كده ويندم بس يكون اتأخر ياما ناس ندمت وهي على فراش المرض بس ما عرفتش طريق التوبة بس اكتشفت انها ما عملتش حاجة راحت مؤاب تختني وخسرت كل حاجة في مؤاب لكن ربنا يدينا العمر ان احنا نلحق نرجع بيت لحم لأن اللي مش هيرجع بيت لحم هيموت في مؤاب فالراجل مات في مؤاب والولدين ماتوا في مؤاب نعمة بقى خدت الدرس وقالت لا مش هموت في مؤاب مش هقبل أموت في مؤاب أبدا أنا أرجع في الزريبة بتاعت بيت لحم في الحظيرة بتاعت بيت لحم مع البهايم اللي في بيت لحم بس هناك هلاقي المسيح وهناك هلاقي المخلص وهلاقي الأبدية مش هقعد في مؤاب فقامت هي وكنتاها كنتاها اللي هي الكنة اللي هي مرات الابن يسموه يبقى الحما والكن ورجعت من بلاد مؤاب لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا ما هو القصة ابتدت بإيه بجوع طب ما كنت استحملتي المجاعة زي غيرك هو أول ما يحصل جوع تسيب بيت لحم وتجري على مؤاب اهو ربنا افتقد شعبه اتأخر شوية لا انت اللي مستعجلة شويتين لان هي اكيد لما سمعت ان ربنا رفع المجاعة ووجد الخبز قالت يا خبتي يا ريتني ما كنت قلت لهم نروح مؤاب كنا استحملنا الكام سنة دول بالطول ولا بالعرض ولا, ولا حصلش اللي حصل طبعا كل سنة بعيد عن ربنا فيها خسارة فيها موت كل يوم بعيد عن ربنا في موت ويا ترجع يا ما ترجعش فسمعت ان شعبها الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا ها الكلمة دي ناخدها بقى بالاسلوب الرمزي ها الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا يلا بقى اوريجينوس بقى يشتغل يقول ايه لا طبعا الرب افتقد شعبه وبعت لهم خبز يعني ما كانوش بياكلوا خبز لا خبز ايه احنا هنتكلم على الخبز يعطيهم خبز الحياة الرب افتقد شعبه ويرسل لهم المسيح المخلص ويصير المسيح خبز للحياة فيأكله شعبه عشان كده احنا شعب الله النهاردة اليهود مش شعب الله ليه ما بياكلوش خبز الله احنا بناكل خبز الله كلكم تناولتوا النهاردة ده احنا بتاع ربنا احنا اللي بنتمتع بخبز الله لأن الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا فجاعت بقت المجاعة في مؤاب مش في بيت لحم اكتشفت كده ان هي كانت بتاكل وتشرب في مؤاب بس افتقدت الحياة افتقدت جوزها افتقدت الحب افتقدت الأمان افتقدت السلام اللي كان عندها في بيت لحم الفقيرة تعيش مع ربنا غلبان وشبعان بربنا ولا تعيش في الدنيا غني من غير ربنا اوعى تختار مؤاب اوعى تختار مؤاب هتخسر كل حاجة سمعت ان الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا فخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتها معها وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا طبعا هي فاهمة ان البنات ماشيين معاها يوصلوها الاول البلد خلاص ست كبيرة برضه وعشرة عشرة عشر سنين خلي بالكم عشر سنين العيال متجوزة البنات دول بس ما كانوش ما عرفناش ان هم جابوا ولاد ما جابوش ولاد فسرنا في طريق يهوذا اه اول خطوة حلوة دي مجرد الواحد بس يغير اتجاهه ويدي ظهره لمؤاب دي خطوة كويسة قوي ادي ظهرك لمؤاب بس ابتدي بالخطوة دي وتعالى نسير في طريق يهوذا يبقى أول خطوة توبة ادي ظهرك لمؤاب تخليش وشك للدنيا أبدا خلي ظهرك للدنيا وشك لربنا عشان كده احنا لما نصلي نصلي للشرق وفي طوائف تزعل تقول ليه الشرق لا الشرق إشارة لشمس البر ان احنا رايحين السماء رايحين ناحية النور فندي ظهرنا للغرب الغرب رمز للظلمة لأن الدنيا تغرب وتضلم فاحنا بندي ظهرنا دايما للدنيا ووشنا للشرق إشارة أن نحن نسير في طريق الأبدية فقالت نعمة لكنتيها اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها هم إيه ملهمش أب ولا إيه لا هو أصله غير اليهود بصراحة الأباء ملهمش لازمة ليه لأنه مش هيطلع منهم المسيح فتلقب ببيت أمه لكن الأباء لهم معنى عندنا هنا في الكنيسة فاهمين المعنى يعني تلقب ببيت أمها كأن ملهاش أب ليه لأنها شعوب بلا أب الشعوب اللي بربنا مش أبوها دي الشعوب اللي جهلة بربنا الوثنية تلقب ببيت أمها مش بيت أبوها فين أبوها أبوها ربنا وهي جهلة بيه فقالت لها كل واحدة ترجع بيت أمها خلاص كتر خيركم على كده وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموتى وبي يعني ربنا يجازيكم خير على تعبكم مع مع اللي راحوا مع الموتى وبي شوفوا حطت نفسها ايه بعد الموت قالت لهم انا دلوقتي يمكن آل مالك كان احسن حالا مني اهو مات وارتاح والعيال احسن مني اهو راحوا وارتاحوا فضلت انا من غير راجل ولا عيال انا بعد الموتى شوفوا احساس مر ازاي احساس قاسي قوي انها تحط نفسها بعد الموتى منتهى الالم هو ده الشر هي دي مؤاب دي الدنيا الدنيا تعمل كده تبهدل الانسان خالص لدرجة تخليه يتمنى الموت او يحسد الموت يقول يا سلام اللي ارتاحوا ارتاحوا يا بختهم يا بختهم مش اشتياق للابدية زينا دلوقتي لا قرف من الدنيا فربنا يجازيكم طبعا تلاحظوا في نغمة نعمة كمان انها ست تقية برضه يعني احنا مش عاوزين نشرك الست خالص لانها ست كويسة لكن هي غلطة العمر بتاعتها انها وافقت جوزها تسيب مؤقع تسيب بيت لحم وتروح مؤقع لكن نعمة اللي كان فيها نعمة زمان فيها خير فيها حب لان خلي بالكم الحما هي اللي تحبب بناتها فيها الكبير هو اللي يكسب الصغير فلأنها حما كويسة البنات اتعلقوا بيها كان ممكن من ساعة ما الولد مات تطفش البنت البيت أمها مش محتاجة تقول لها ارجعي بيت أهلك يعني لكن مسكوا فيها الاتنين من الأول ده معناه إنها ست كويسة أوي وبتدعي لهم لآخر لحظة بتدعي لهم لآخر لحظة ربنا عوضكم على تعبكم مع اللي عملتوه يعني فضلت العلاقة قوية حتى بعد الموت يعني مفيش أي مصالح خلي بالكم يمكن كان في مصالح لأنه كان في حد في النص لكن بعد الموت مفيش مصلحة لكن فضلوا في حب بينهم وبين بعض طبعا المحبة دي ترجع أولا لنعمة هي اللي حببت البنات فيها لأنها حبتهم بصدق ومن دلائل محبتها أنها بتدعي له وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها شوفوا هي اللي باتضاع ومحبة تقول لهم ربنا يبعت لكم العريس المناسب مع انها ام وخسرانة اولادها لكن هي بتحبهم وبتقول لهم لا تعيشوا بقى تعيشوا انا موت انتوا عيشوا ارجعوا كل واحدة بيتها وربنا يرزقها بالراجل المناسب وانا هدعي لكم شوفوا المحبة اللي ما فيهاش بقى الانانية وال والذاتية اوعوا تتجوزوا بعد ولادي عمركم هتلاقوا زي محلول وكليون و... مفيش كلام من ده لا ربنا يفرحكم في بيوتكم ويعوضكم عن تعبكم حب حب بجد وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها فقب فقبلتهما خدتهم في الحضن وبثتهم عشان ينشوا خلاص ورفعن أصواتهن وبكينا ادي نهاية مؤاب بكاء شديد بكوا بصوت يعني طبعا ده معناه حب كمان يؤكد ان العلاقة قوية بينهم وبين بعض الثلاثة دول ثلاث ستات بيحبوا بعض دي حاجة يمكن ما بتحصلش في التاريخ بالسهل ثلاث ستات بيحبوا بعض بذمة والعلاقة بينهم حما ومرات ابن يعني انا ما اقصدش حاجة انا بس انا بس بقول يعني اللي احنا بنشوفه لكن يبكوا على بعض في وداع بعض يعني ده حب صادق قوي يعني حب صادق صحيح فقالتا الاثنين قالوا لها اننا نرجع معك الى شعب احنا نروح معك شعبك يا دي تنازل كبير قوي ازاي يعرضوا كده طب ده هي سابت شعبها وندمة العمر كله هتسيبوا انتوا شعبكم وهتسيبوه على ايه من غير رجاله طب وانتوا لو رحتوا مع الست دي مين هيتجوزكم في اليهود ما اليهود المفروض ما يتجوزش أممية ده اللي عملوه عيالها كانوا غلطانين انتوا بتضيعوا عمركم كده بالكلام ده تروحوا شعب غريب وما تلاقوش اللي يتجوزكم شوفوا الحب الحب مجنون الحب الحقيقي مندفع ودي حاجة بتفرح ربنا الحب الصادق في عطاء بلا حدود فهنا البنات بيقولوا كلام أكتر من من منطقتهم هنروح معاكي شعبك فهي اللي فرملته لكن هم في الأول بيقولوا لا هنروح معاكي شعبك طب وجواز لا مش مهم الجواز طب وغربة غربة بغربة معاك طب ده هنروح شحاتين هناك ما عندناش حاجة هناك نشحت معاك اندفاع في الحب الحب يخلي الواحد يعطي بسخاء ده ايه نعمة الهيلة دي اللي خلتهم يتعلقوا بيها التعلق ده ايه الامومة الغالية دي اللي تخلي بنات ولاد مراتات ولادها يتعلقوا بيها كل التعلق ده دي صحيح نعمة يعني فيها اكيد نعمة الست دي ان خلتهم يتعلقوا بيها الى هذه الدرجة طبعا احنا نقول للممتلئة نعمة ايه نقول لها احنا وراك برضو نرجع معك الى شعبك الرمز بقى يعني نقول للعذراء الممتلئة نعمة انت امنا شعبك شعبنا ملناش غيرك تقول لنا يا بنات الجواز هم الرهبات يحبوا الحتة دي يعني ايه طب كده مش هتتجوزوا تقول لهم يقولوا لها مش مهم جواز بس احنا وراك يا عدر احنا وراك يا ممتلئة نعمة نرجع معك الى شعبك طب شعبها مين السماء كلها شعبها الملائكة كلها شعبها فالرهبانة طقس ملائكي لان كل رهبة اختارت العذراء ام وتمشي على سكتها ومش عاوزة جواز طب ورايح على فين الشعب السماوي لأن العذراء دي فوق الملائكة فيبقى شعبها هم ربوات الملائكة نرجع معك إلى شعبك فقالت نعمة ارجعا يا ابنتي لا لا ارجعوا ارجعوا مش معايا لا ارجعوا بيتكم لا لا شوفوا هنا طبعا نعمة العرض ده مش ممكن تلاقي زي تاني بنات هيخدموا عليها وهي كبرت هتروح بلادها مش هتلاقي حد خالص يمكن يفتكرها ولو لقت حد يفتكرها يتعامل معاها كشحاتها يعني لكن كون بنات بيحبوها يجوا معاها يخدموها ده ده عرض سخي جدا عرض جميل جدا لكن هي برضه زي ما هم مش بيفكروا في مصلحتهم هي كمان مش بتفكر في مصلحتهم هم مش بيفكروا في مصلحتهم وهي مش بتفكر في مصلحتهم ارجع يا ابنتي لماذا تذهبان معي هل في أحشاء بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا طبعا لأن دول بنات وثنيات أي بنت ما تعرفش ربنا كل طموحها الجواز والعيال وده طموح إنساني مش غلط لكن يعني ما فيش الطموح الروحي فقالت لهم طب أنا أجيب لكم رجالة منين أنا حتى لو اتجوزت النهاردة مش هجيب لكم رجالة ينفعوا مش هتلحقوا فانتوا كده مش هتاخدوا مني حاجة يعني انتوا خسرانين خسرانين كده فبتقول لهم هل في احشاء بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا ارجعا يا ابنتي واذهبا لاني قد شخت عن ان اكون لرجل ارجعا يا ابنتي واذهبا لاني قد شخت عن ان اكون لرجل شوفوا يا جماعه نعمه هترمز بعد شوية إلى المرأة اليهودية أو المملكة اليهودية أو الشعب اليهودي اللي فقد رجله يعني إيه الشعب اليهودي فقد إلهه ربنا حبه وعبر عن محبته لشعبه كعريس وعروسته لكن لأنها اختارت الغربة عن ربنا فقدت رجلها فيعين الشعب اليهودي كاد يفقد الأمل أنه ينفع يبقى بتاع ربنا تاني لكن ربنا هيقول له لا برضه ليك بقية في الآخر هرجعك على الآخر فنعمة قالت أنا مش هينفع يبقى لي راجل تاني فالمملكة اليهودية قالت احنا قضينا على علاقتنا بربنا خلاص مش هينفع نبقى بتوع ربنا تاني وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة برجل وقالت بنين أيضا هل تصبران لهم حتى يكبروا يعني انت انا لو اتجوزت النهاردة هتصبروا لما العيال تكبر وهتبقوا رجال عشان تتجوزوهم هل تنحجزان من اجلهم هتمنعوا نفسكم عشرين سنة لغاية ما الولاد يكبروا عن ان تكون لرجل لا يا ابنتي طبعا اللغة كلها ام واولادها لا يا بنتي فاني مغمومة جدا من اجلكما فاهمين الكلمة الحلوة دي واحدة زي كده مغمومة جدا من أجل أولادها مغمومة جدا من أجل جوزها لكن شوفوا أكتر حاجة غماها إيه أنا مغمومة عليكم قمة الحب إن الواحد ينسى حزنه ويحزن مع الآخرين قمة الحب إن الواحد ينسى نفسه وحزنه وألمه ويتلهي في مشكلة اللي قصاده حاجة كبيرة أوي ان هذه الام اللي فاقده اولادها وفاقده جوزها بتقول انا مغمومه عشانكم جدا مش عشان ولادك لا خلاص ولادي راحوا انا مغمومه عشانكم شغلني قوي مصلحتكم وقلقانه قوي على مستقبلكم حب فعلا لان يد الرب قد خرجت عليا اذا في بقيه ايمان في الست دي ليه قالت ايد ربنا خرجت عليا هو حط ايده وقسم لي كده هو اختار لي هذا الألم اختار لي عيش بقية عمري في حزن لغاية ما اروح السم اختار لي التجربة دي او انا حصدت المشكلة اللي انا عملتها رحت مؤاب خسرت كل حاجة ويد الرب خرجت عليا يعني ربنا تقل ايده عليا شوية ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا إصحاح مؤلم معلش شوية هتفرح فقبلت عرف حماتها وأما رعوز فلصقت به تاخدوا بالكم الاتنين خرجوا وراها الأول في ناس بتبتدي السكة صح تدي ظهرها المؤاب وتبص على بيت لحم على أورشليم لكن في واحد في نص السكة ايه يغروه يقولوا له طب ما تتجوز ويبقى وراك عيال وتبني وتعيش لدنيتك فيبتدي ايه يراجع الموقف شويه عشان كده يسوع قال من يضع يده على المحراس ايه لا ينظر للوراء اوعى تبص ورا زي عرف عرفة اتنست حد فيكم يعرف عرفة دي هي رعوس اللي معروف لكن عرفة خلاص اخرها هنا في نص السكة يبقى في ناس بتبتدي السكة بس ما بتكملش على باب مؤاب بترجع تاني وناس كتير كده ناس كتير تتحمس كده وتدي ظهرها لمؤاب وبعدين ايه تبص تاني وتستخسر مين عملت كده برضو بصت لورا تاني امرأة لوط نفس الفكرة ونفس القصة طلعوا والملائكة قالوا لهم اوعوا تبصوا ورا ما تبصوش ورا اللي هيبص ورا هيضيع امرأة لوط استكترت جت على باب البلد وقالت هسيب كل ده وبصت ورا وخسرت كل حاجة فربنا يحمينا ان احنا ندي ظهرنا لمؤاب وما نرجعش نبص تاني ورا على مؤاب وشنا للسماء ما يرجعش تاني اما رعوث فلصقت بها خلي بالكم التعبير ده بقى لزقت لها عشان كده في تعبير جميل يقول اما انا فخير لي الالتصاق بالرب الزق لربنا الزق للنعمه دي رعوز دي مؤابية وثنية مجهولة ملهاش أي قيمة لكن عشان هتع... عشان الكلمة دي عشان الكلمة دي صارت راعوز قديسة وعظيمة في التاريخ وجدا من جدات المسيح عشان بس الكلمة دي أما راعوز فلصقت بها لزقت لها لزقت مين فيكم بيلزق للعذراء الممتلئة نعمة مين فيكم بيلزق للكنيسة نعمة ما الكنيسة مليانة نعمة يلزق في الكنيسة مين فيكم يلزق لمصدر النعمة ربنا يسوع له كل المجد عشان يبقى رعوز صحيح كمان دي إشارة إن الأمم لأن رعوز رمز للأمم هيت هيتلزقوا في اليهود القديسين المسيحية بدأت يهودية الأول عارفين المسيحيين الأوائل كلهم يهود تلاميذ يسوع كلهم يهود لكن الأمم لزقوا لهم فخدوا كل النعمة وبقوا أحسن منهم واخدين بالكم احنا أمم واحنا يهود في الأصل احنا أمم لكن النهاردة كنيسة مصر من أعظم كنايس العالم وأقواه ليه لزقنا مش لليهود بقى لربنا يسوع المسيح لأبائنا الرسل لزقنا لهم مع أنهم في الأصل يهود فصرنا رعوس العهد الجديد فقالت هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها شوفوا التعبير يا بنتي سلفتك رجعت ارجعي انت كمان مع ان نشوفوا نعمة مصلحتها ان البنت تقعد معاها شوفوا المحبة لكن هي بتفكر مش في نفسها الاتنين حققوا الكلمة بتاعت بولس المحبة لا تطلب ما لنفسها نعمة بتفكر في رعوس ورعوس بتفكر في نعمة يا رعوس فكري في نفسك في مستقبلك ابدا انا بفكر في الست العجوزة دي يا ستي عجو يا, يا ستي فكري في نفسك خلي رعوس معاك تخدمك ابدا مصلحتها مش معايا شوفوا الحب النقي ولا واحده فيهم بتفكر في نفسها عشان كده بقول لكم حاجات مش بتتكرر كتير لكن فعلا محبه مثاليه قوي انه رعوس تلزق لها هو ده قد رجعت سلفتك الى شعبها والهتها لا يا نعمة مالكيش حق ما كنت تبشري طيب فرصة بقى تقولي تعالي خليكي مع إلهنا الحقيقي لا قالت لها ما ترجعي حتى لآلهتك ارجعي أنت وراء سلفتك ما هو في ناس ترجع إيه لما نكون ماشيين في السكة في سكة ربنا تلاقي واحد رجع فالتاني يبتدي يشاور نفسه أرجع زي اللي رجع ولا كمل زي اللي طلعوا فاهمين اللي أنا أقصده وإحنا ماشيين في سكة ربنا في ناس بترجع فبيلخبطونا اللي بيرجعوا دول تكمل ورا سكة القديسين والشهداء واللي كملوا الرسالة للآخر ولا تبص على الناس اللي ابتدت وحودت ورجعت تاني ارجعي وراء سلفتك طبعا دي كلمة من, من الشرير مش من ربنا دي ما ترجع زي ما كل الناس بترجع فاهمين لما يجي واحد يقول لك يعني خلاص انت الوحيد اللي هتروح ما تخليك زي بقية الناس ما كل الناس بتشرب خمرة ما كل الناس بتعمل كذا ارجعي وراء سلفتك يعني خليك زي غيرك رعوس قالت ايه قالت رعوس لا تلحي علي ان اتركك ما تزنيش علي سيبك حي وارجع عنك لانه حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت شعبك شعبي والهك الهي جبارة البنت دي في الكلمات صحيح لما قالت أنا لا ليا شعب غيرك ولا ليا إله إلا إلهك أنا ما أعرفش حاجة في الدنيا غيرك شوفوا المحبة بقى أنا مش شايفة حد غيرك انت هدفي انت حياتي انا هعيش اخدمك شعبك هيبقى شعبي الهك هيبقى الهي ما تزنيش لاني مش هغير رأيي منتهى الثقة يا سلام لو الواحد يمشي مع ربنا بالثقة دي وبالإرادة دي ويقول له يا رب حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت شعبك شعبي وانت إلهي أنا همشي وراك منين ما توديني أنا معرفش غيرك أنا ملياش حد في الدنيا غيرك فراعوس أمنت بنعمة وحبت نعمة ويبدو أنها وجدت فيها حب مش موجود في بلادها لأن التقوى الحقيقية تخلي الواحد له شكل جميل فهي حبتها أكتر من أمها اللي بالجسد يعني نعمة مش أمها بالجسد لكن هي حبتها أكتر من أمها وإخواتها وشعبها حاجة كبيرة قوي لأن نعمة مليانة نعمة فالشخص اللي فيه نعمة ده بيجذب جدا الناس ليه ويخلي الناس تمشي وراه فعشان كده احنا لو فينا نعمة هتلاقوا الناس تمشي ورانا ويقولوا لنا الكلمة الجميلة بتاعت شعبكم شعبنا وإلهكم إلهنا احنا عارفين مش بنبشر ليه لأن احنا ما فيناش نعمة ما فيناش نعمة فمحدش بيمشي ورانا محدش عاوز يسيب شعبه ويجي شعبنا فاهمني محدش محدش عاوز يسيب إلهه ويجي لإلهنا ليه مفيش نعمة مش لاقيين نعمة يتشدوا بيها ويبيعوا الدنيا ويقولوا احنا وراكم قولوا لنا الهكم ايه احنا احنا معاكم حيثما مت اموت من انها هتموتي هموت وهناك اندفن كمان ده حتى الواحد يقول لك ادفن في بلدي لا برضه انا مش عاوز بلدي في حاجه هكذا يفعل الرب ايه ده بقى ايه ده راعوز ده عرفت الرب منين لا عرفت من نعمه برضه لأنه نعمة لسه قبلها بتقول إيه يد الرب خرجت علي وقبلها بتقول إيه بتدعي لهم وتقول لهم ليصنع الرب معكما إحسانا فهم حفظوا البنات وراها كلمة الرب فبقوا بيقولوا الرب اللي احنا لسه ما نعرفوش اللي هو إلهك يا نعمة بس اللي مديكي كل النعمة دي هذا الرب يفعل بي وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك عارفين يعني إيه يفعل بالرب ويزيد يعني عهد علي ربنا يعاقبني مئة عقاب لو ما كنت أسيبك لحظة ده نوع من الحلف اليهودي هكذا يفعل بي الرب وهكذا يزيد إنما الموت يفصل بيني وبينك يعني ما فيش حاجة في الدنيا هتفصل بيني وبينك إلا الموت طبعا دي منتهى الاندفاع هنا رعوز هو ده الاندفاع اللي بيفرح ربنا هي دي المحبة هو ده الموقف يا جماعة اللي خلى رعوز تتسجل في السماء خلاص على قد المحبة دي على قد ما ربنا شالها لها كبيرة قوي لأنها قدرت تبيع أهلها وتبيع آلهتها بسبب الحب فخلاص كده ربنا قال دي هدخلها في الليست لستة الأنساب عشان يتسجل اسمها كده عبر التاريخ جدا للمسيح له المجد فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليها فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما وقالوا أهذه نعمة أول ما دخلوا بيت لحم دي قرية الناس كلها سمعت طبعا دي بقت إيه فات عليها بتاع 15 سنة سايبة البلد أو أكتر عشر سنين دول الجواز بس بتاع عيالها لكن ما نعرفش قبل كده قعدوا كام سنة ففات عليها سنين فقالوا يا هذه نعمة يبدو كان شكلها حلو وباين عليه النعمة ورجعت يا عيني من الحزن مهدودة فقالوا يا هذه نعمة عارفين بقى لما يتقال لواحد كان مع ربنا وبعد وابتدى يرجع يا خسارة هو ده فلان ده فلان اللي كان فيه نعمة ده فلان اللي كان مع ربنا هذه نعمة دي كلمة توجعها عشان كده تقول لهم بالتضاع ايه فقالت لهم لا تدعوني نعمة ما تقولوش عليا نعمة انا ما استاهلش الاسم ده انا كنت نعمة لما كنت في بيت لحم لكن ما تقولوش عليا نعمة بل ادعوني مرة لان القدير قد امرني جدا سموني مرة عارفين لما واحد في توبته يقول لربنا يقول له يا رب انا ما استاهلش ابقى مسيحي ما استاهلش يبقى اسمي كذا إذا كان اسمه حلو من الأسماء بتاعة القديسين أنا ما استاهلش يا رب أنا الاسم ده كبير عليا دي مشاعر توبة دي مشاعر حلوة ما تقولوليش عليا نعمة أنا مش نعمة أنا مش كويس أنا ضيعت كل حاجة وربنا مررني بسبب عملتي إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة تاخدوا بالكم ممتلئة إيه أيوة كده كانت ممتلئة نعمة ولما راحت مؤاب فضيت خالص ورجعت فارغة من النعمة خلي بالكم ده معنى حلو احنا كلنا بناخد نعمة نطلع من القداس ممتلئين نعمة طيب ها هتروح على فين تقعد تولع التلفزيون وتضيع كم ساعة وتفضل تفضى تفضى تفضى تقعد تحكي على التليفون ساعتين ثلاثة تجيب سيرة الناس تقعد تعد في الفلوس وتفكر هتعمل ايه بيها وتقعد تفضى تفضى ليه كده انت طلعت ممتلئ نعمة ما تروحش على مؤاب خليك حافظ على النعمة اللي خدتها قد خرجت ممتلئة نعمة وأرجعني الرب فارغة لماذا تدعونني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني ربنا كسرني طبعا هتعرفوا بعد كده ان ربنا كسرها عشان يتوبها كسرها عشان يرجعها كإشارة رمزية ربنا ساعات يذل الواحد أو يكسره أو يدغدغه كده بس ما يموتوش عشان يتوبه في آخر القصة هتلاقوا نعمة بتسبح وفرحانة جدا بربنا لكن هنا بتقول إيه ربنا كسرني ذلني لأني أنا مشيت غلط كل واحد فينا يمشي غلط ساعات هيحس بالإحساس ربنا ذلني وكسرني بس افتكروا بقى ان عشان ارجع نعمة برضه ما بيعملش كده بس الا الغرض التوبة فرجعت نعمة ورعوس المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب ودخلتها بيت لحم ابتداء حصاد الشعير ايه الحكاية رجعوا على موسم حصاد ودي اشارة جميلة قوي يوم ما ترجع لربنا هتلاقي خير كتير قوي يوم ما ترجع يفتكر دايما معنى الحصاد لأن الحصاد موسم فرايحي جدا عند بلاد الفلاحين وكده أحلى وقت وقت الحصاد ليه بيتعبوا بالشهور ولما يجي الحصاد تلاقي الناس مبسوطة كل الناس حتى في المزمور يقول سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم ويعودون بالفرح حاملين حصادهم فالحصاد دايما مفرح جدا وعشان كده تلاحظوا انه ربنا سكب روح القدوس في اعياد الحصاد بتاعة اليهود يوم الخمسين كان عند اليهود فرحة الحصاد ففي اليوم ده سكب الروح القدس على الناس عشان يقول لهم ده روح الفرح ده الحصاد الحقيقي للبشرية او ده حصاد تعب المسيح المسيح تعب كل ده عشان يدي للبشرية في الاخر الروح القدس فرجعت في زمان حصاد الشعير وكان لنعمة ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز يظهر بقى الشخص المنتظر الست دي طلع لها واحد قريب ذو قرابة وهنسمع ان ذو قرابة حاجة اسمها تاني ولي يعني ايه second relation يعني مش, مش اول قريب ابعد شويه لكن ده بالذات راجل مشهور في البلد في بيت لحم واسمه بوعز بوعز عشان تفتكروها ابو العز يعني راجل فيه عز وعز هنا مقصود بيه عز روحي طبعا يعني راجل فاضل قوي وكلمة جبار بأس مش مقصود بيها يا جماعة رجل حرب لا كلمة جبار بأس تقال عادة في الزمن ده على الشخص القوي في كل شيء مركزه قوي إمكانياته قوية صحته كويسة راجل محبوب فاسمه جبار بأس طبعا دي إشارة للمسيح طبعا فقالت راعوس المؤابية لنعمة شوف عمالة تتسمى اسمها ايه راعوس المؤابية لسه اسمها القديم زي ما نقف بعد سنين واحنا جوه الكنيسة نفضل نقول له يا رب احنا خطاة انا راعوس المؤابية برضه يعني ايه انا مش جيت عشان جيت بيت لحم بقيت خلاص يعني لا انا ما استاهلش اقف زيهم كده ولا استاهل ابقى وسط الناس الكويسين دول هي لسه رعوس المؤابية او في احساسها الداخلي بالتواضع هي ما تستاهلش انها تدخل في الشعب ده هي مؤابية دعيني اذهب الى الحقل ده راعوس اللي اقترح طبعا هم مش عارفين هياكلوا ازاي دول راجعين ما لهمش حاجة خالص وهنكتشف ان كان ليهم ارض بس طبعا راحت بقى اللي ساب ارضه خلاص فهيرجعوا ياكلوا ازاي دول فقامت راعوس هي اللي بتعرض شوفوا المحبة هي اللي بتقدم تقول أنا لازم أتصرف لازم ناكل وأنت كبيرة أنت ما تخرجيش تشتغلي أنا هتدور على شغل دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عيني فقالت لها اذهبي يا ابنتي عند اليهود يا جماعة لما تقروا في سفر التثنية واللاويين عندهم طقس جميل قوي في الحصاد يعملوا ايه لما يجوا يلموا العيدان الذرة او الشعير او القمح او الكلام ده لو حاجة وقعت على الارض ما يشيلوهاش ليه يقول لك حق الغلاب عندهم طقس كده كان معلمهم ربنا كده قال ما تلموش من الارض اللي يقع مع ده, ده الغلابة في غلابة في كل زمن فكان دايما وقت الحصاد تلاقوا شوية الشحاتين يتلموا على الحقول وكل شحات كده يمسك له حقل ويمشي في ديل الحصادين كل ما عود يقع ياخده واخدين بالكم الفكرة فنظام شحاتين تفكركم بحاجة كان في واحدة كده ربنا قال لها امشي قالت له انا زي الشحاتين المرأة الكنعانية قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب قالت له مال والكلاب تحت المائدة ينتظرون الفتات الساقط من مائدة الارباب وماله هنلاقي لقمة تقع برضه معجزة على الماشي كده يعني هنلاقي حاجة كده فالمسيح عجبه جدا إيمانها وتشبثها إنها عاوزة تاخد فقال لها عظيم إيمانك خدي اللي أنت عاوزاه فراعوز كان عندها إيمان المؤابية طلعت ورا الحصادين ويبدو اتعلمت بقى من راعوز في سنين العشرة من نعمة إنه ده نظام اليهود فقالت أروح ألم ورا الحصادين طب دي راعوز دي يمكن كانت في بلدها ست أميرة وكويسة ايه اللي هيشغلها شغلانة الشحاتين دي بقى ايه الذل ده ما تراجعي نفسك يا رعوس ده نعمة دي هتبهدلك شكلها ارجعي يا شيخة مؤاب واتجوزي وتستتي و... من اولها كده هتطلعي ورا الشحاتين تلمي اللي بيقع خلي بالكم ده معناه حب شديد ومعناه اتضاع شديد يعني مش مستكترة انها هتطلع تلم ورا الحصادين زي اي واحد غلبان طب يا راوس انت ايش جبر جبرك على الغلب ده لا المحبة المحبة تخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي في نظر الناس مهينة لكن هو فرحان بيها في نظر الناس ممكن تبقى مهينة لكن هو يبقى فرحان بيها اذكر واحدة كانت بتخدم معانا وراحت السماء وأب اعترافها حكى لنا حكاية عنها بعد ما تنيحت هي كانت ست مركزها كبير قوي وبعدين ربنا جربها بمرض السرطان وراحت السم وكانت بتخدم معانا في المرج من كذا سنة فبيقول أب اعترافها بعتها الراجل غلبان في بيته عشان تنظف له شقته لأنه راجل غلبان وعجوز قوي و... ويعني مش قادر يقوم بحاجة وما يقدرش يجيب شغالة يعني فراحت وهي ست يعني ارستقراط يعني نظفت الشقة اللي كانت زي المهجورة يعني واشتغلت من الصبح بالليل يعني وفي الآخر الراجل المسن ده طلع زي 2 جنيه كده عاوز يدولها فبصت له بمنتهى الحب ولا ولا استكترتش وقالت له كتر خيرك يا عم فلان و... ولما ألحها خالص خدته بمنتهى الاتضاع وراحت لحاله وهي كانت ممكن يعني تديله هو 200 جنيه يعني. لكن شوفوا الاتضاع هي عملت ده كله ما جابتش شغالة هي اللي اشتغلت بنفسها وخدمت الراجل المسن ده بمنتهى الاتضاع راوس كان فيها الاتضاع كانت خرجت ورا الشحاتين تشتغل ولا قالت انا يعني مش بتاعة البهدلة دي وأنا مش أنا غريبة وكانت ممكن تقول كمان هيبصوا لي ازاي ويمكن حد يضايقني ده أنا مش من هنا وأنا معرفش نظامهم كل ده معطلهاش في حاجات بتعطلنا نخدم في حاجات صغيرة بتخلينا نضيع بركة الخدمة خلينا نخدم خلينا نندفع في خدمة الناس وما نقولش الكرامة وما نقولش هيقولوا ايه وما نقولش حد هيضايقنا الخدمة حلوة وكلها بركة فراحت تلتقط سنابل وراء الحصادين اذهبي يا ابنتي فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز ده بقى ترتيبات ربنا بقى مفيش صدفة بقى انه يعني يجي نصيبها في حقل البوعز اه ده شغل ربنا بقى لان ربنا بيخطط لبعيد لانه خلاص رعوز عجبته عجبته في اتضاعها ونظر الى اتضاع امته لان من بناتها هتطلع ست الكل العذراء كلها فشاف فرعوز حاجة حلوة فاختارها خلاص تدخل في لستة الجدات فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من من عشيرة آل مالك يعني بيفكرنا بالقرابة وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين الرب معكم راجل تقي زي يسوع لما كان يقابل تلاميذه يقول ايه السلام لكم فكان لما يقابل الناس مع ان ده راجل صاحب مال مع الصناعية بتوعه الحصادين دول الناس اللي بتش... العمال بتوعه لكن شوفوا التحية ربنا معاكم تحية روحية فده راجل روحاني الرب معكم والرب معكم دي عارفين معناها ايه مين شاطر يقول متى واحد الرب معنا عمان إيل الذي تفسيره الله معنا الرب معكم دي إشارة لوحدها إلى مجيء المسيح عشان يبقى معانا فقالوا له يباركك الرب عارفين بالظبط زي ما اقول لكم السلام لجميعكم تقولوا لي ولروحك ايضا هم من زمان طريقتهم كده تحيات روحيه يعني فيهم روحانيه هو والعمال بتوعه شوفوا ازاي لما يكون واحد صاحب شغل لكن يتعامل بروحانيه مع كل الناس اللي معاه ويعلمهم اللغه الروحيه الرب معكم يباركك الرب حاجه جميل ده شغل يعني مش كنيسه لكن ماله شغل وحصاد وحياة كلها لربنا كل الدنيا تبقى لربنا وكل اللغة تبقى لغة روحية فقال بعز لغلامه الموكل على الحصادين ده عنده كده راجل مدير حصادين يعني رئيس على الفعلة قال له لمن هذه الفتاة هو طبعا باصص بقى على الشغل قاعد يقف يتفرج على الشغل فلقى واحدة موطية على الأرض ايه عمالة تلم وغريبة يمكن حواليه واحد عجوز جنبها واحد كذا يعني اتنين تلاتة شحاتين ومنهم واحدة سنها صغير وغريبة عن المنطقة فكان التعبير يا جماعة اليهودي لمن هذه الفتاة الفتاة مش مهم اسمها المهم هي تبع مين تبع مين يعني أبوها مين أو جوزها مين لأنه عند اليهود زي الصعايدة برضه ينتسب دايما للرجل فدي تبع مين دي لمن هذه الفتاة طبعا السؤال له إشارة روحية رمزية ها لمن أنت أنت مش مهم اسمك إيه لكن أنت لمين أنت تبع مين تبع الدنيا ولا تبع تبع مؤاب ولا تبع بيت لحم لمن ده سؤال مهم مش مهم اسمك ايه ما هو الاسم ده هيتنسي مع الايام والتاريخ لكن السؤال الاهم لمن هذه الفتاه فأجاب الغلام الموكل على الحصادين وقال هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب هو عارف نعمة دي تديله قرابة نعمة وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم يعني اللي يقع من وسط الحزم لما يحزمه كده وحاجة تتمثل كده تقع يعني ياخدوها الغلام وراء الحصادين فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت ده كمان الوكيل عاوز يقول له ايه البنت دي جدعة قوي دي من الصبح حانية ظهرها وشغالة ما ريحتش لحظة و ولم نراها تلبس في البيت او ترجمة تقول يعني ما معناها ما ريحتش خالص قليلا ما لبثت في البيت يعني مش مدية نفسها هدنة ما ساعات الشحات ايه ياخد له شوية ويركن بقى خلاص ضمن يومه يعني لا هي هي نشيطة ومجتهدة وكل ده عشان مين عشان نعمة ما هي اصلها يعني شابة يعني لكن هي اللي شغلها اكتر المرأة العجوزة اللي زي مامتها دي اللي هي مسؤولة عنها فعمالة تجتهد وتحوش قليلا ما لبثت في البيت اذا خدنا راعوس اشارة للامم تاني نقول يا سلام على الامم الأمم دخلوا على المسيح سبقوا اليهود سبقوا اليهود بمنتهى الحماس ومنتهى النشاط بقوا يدرسوا الإنجيل أول مدرسة لاهوتية في تاريخ العالم كانت عندنا احنا الأمميين في مصر في مصر اليهود ما عرفوش يعملوا كليريكية لكن ماري مرقس عمل في مصر كليريكية عمل مدرسة لاهوتية من الصباح إلى المساء لا نلبس في البيت يعني ما بنريحش ساعة ما عرفنا ربنا واخدينها بحماس شديد قوي بينما اليهود ركنوا يعني الحصادين العاديين دول ممكن يكونوا بيريحوا لكن احنا ما بنريحش فقال بوعز لراعوس ألا تسمعين يا ابنتي برضه هنا بوعز بيتكلم بمنتهى الحب والاحترام لا تعالي يا بنتي طبعا واضح ان هو معجب بيها كأب على الأقل في الأول على اعتبار انها بنت فاضلة انها تتعب كل التعب ده وانها تستحمل انها تاخد المكانة دي والمجهود ده كله عشان نعمة حماتها وانها تيجي من مؤاب وتتغرب في بلادهم كبرت في عينيه قوي انه تعمل كل ده فقال لها ألا تسمعين يا ابنتي لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر قال لها بصي ما تروحيش هنا ولا هنا وأيضا لا تبرحي منها هنا ما تشتغليش غير في شغلي ما تلميش غير ورا حقولي خلاص عجبته اختار اختارها مش مش كزوجة لسه لا خالص هو كل اللي فكر فيه انت يا بنتي زي التعب اللي تعبتيه تستهلي فانا خاف عليك تروحي اي حقل يزجروكي يطردوكي يعاملوكي وحش خليكي معايا هنا وانا هوصي عليك ده الريس بقى محدش يقدر يقول له حاجه بل هنا لازمي فتياتي طيب إذا كان ده المسيح يقول لبناته إيه اسمعوا يا بنات ما تروحوش هنا ولا هنا خليكم معايا ما تروحوش أي حقل تاني لازموا فتياتي فاهمنا يبقى المسيح بيوصينا إيه خليكم مع القديسين بتوعي خليكم في الشغل عندي ما تروحش ما تحطش رجلك في حقل كده ولا كده يقطعوا لك رجلك خليك معايا فالكلام هنا إشارة إلى أن المسيح يحبنا دايما نبقى بتوعه نبقى مخصصين ليه طب ده احنا يا رب شحاتين شحاتين شحاتين خليكم خليكم بس في شغلي أنا ما تبصوش بره عيناكي شوفوا التعبير ده كمان عيناكي على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم كلها إشارات رمزية يلا كلنا نحط عينينا على الحقل يسوع استخدم نفس التعبير وقال ارفعوا عيونكم لتنظروا نفس التعبير اللي قاله بوعز لرعوز بصوا بعينيكم الحقول قد ابيضت للحصاد العالم مليان ناس عاوزة ترجع في ناس كتير عاوزة ربنا ارفع عينك يا رعوس وبصي على الحقل لمي اللي بيقع يا رعوس المسيح رسالته لكل واحد فينا كخادم لم اللي بيقع في حصادين بيحصدوا للملكوت ما هو الحصادين دول إشارة دايما للملائكة حسب مثل ربنا يسوع المسيح لما قال مثل الحصاد والدينونة قال الحصادين بيشيلوا الحنطة والزوان يطرحوه يحرقوه فالحصادين دايما إشارة للملائكة اللي هيقشوا أو إشارة للرعاة اللي بيلموا الناس للملكوت طيب واللي وقع من الحصادين يلا الخدام الحلوين يلموه فما تحطوش عينيكوا على حقل تاني يعني ما تسيبش هدف تاني في حياتك أجمل هدف إنك تجري ورا خلاص النفوس أجمل حقل تشتغل فيه حقل ربنا أحلى من أي بزنس في الدنيا وأجمل من أي شغلانة ومركز وقيمة إنك تحط عينك على حقل الله وشغل ربنا عيناك على الحقل الذين الذي يحصدون واذهبي وراءهم طب هتقولي ما بعرفش استخدم يا سيدي وراهم وراهم ورا ماري جرجس وابانوب وستفانوس وابو سفين و... وابونا فلان والاستاذ فلان ما هي السكه فيها طابور انت يعني الحكايه سهله امشي وراهم عشان كده اسمنا ايه تلمذه خليك تلميذ امشي وراهم هيعلموك زي ما بيعملوا هتعمل زي ما بيصلوا هتصلي زي ما بيحبوا هتحب زي ما بيتضعوا هتتضع اعمل وراهم الخدمة مش صعبة بس خليها ايه وراهم خليك وراهم إذا فيها التلمذة ألم أوصي الغلمان ألا يمسوكي أنا موصي محدش يأذيك محدش يمسك أنا موصي عليك واخدين بالكم فالمسيح بيوصي على أولاده يوصي الملائكة يوصي ملائكة بيك لكي لا يصطدم بحجر رجلك فبيوصي الملائكة خلي بالكم الجدع ده عشان ابتدى يشتغل معانا خليكم معاه نزل خدمة العشوائيات لحسن يتزحلق في الزرايب ولا حاجة في الطين مرة عندنا خد واحدة اتزحلقت كان يوم مطر بس رجعت مبسوطة جدا صحيح حصل مرة كان يوم مطر وفي الزرايب واتزحلقت يا عيني في الطينة بقى في الزبالة يعني الغريب رجعت مبسوطة جدا بأمانة يعني تبقوا تسألوه إذا عطشتي ألم أوتي الغلمان ألا يمسوك إذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان شوف عمال يدي خير لمي عندي بس عينك على الحقل بتاعي أنا موصي كل الناس يهتموا بيك ولو عطشتي ما تروحيش لا تروحي ليه اشربي من عندي ها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض سجدت له مش مصدقة ال- ال- الفيض اللي نازل عليها من البركات ده كل ده من أول يوم كده تاخدي وتعملي وأنا موصي عليكي وتشربي كل القلق اللي جواها راح في لحظة واحدة فسجدت هنا سجود الشكر طبعا هنا مش عبادة ولا حاجة لكن هنا سجود الشكر ساعات نسجد للمسيح شكرا على الماء الحي اللي بيديهولنا وعلى حقل الخدمة اللي بيمتعنا بيه وعلى الخير اللي بيتزحلق لنا وعلى احنا شحاتين لكن اغنياء بنعمة ربنا فنسجد شكرا لله وقالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة مش معقول أكون عجبتك ده أنا واحدة غريبة ده أنا أعرف اليهود ما بيعجبهمش العجب ده أنا أعرف اليهود مش ممكن يبصوا لحد مش يهودي أبدا ده أنا فاهم أن اليهود بيحتقروا الأمم تقوم تبص لي أنا وترضى عني كيف وجدت نعمة في عينيك وأنا غريبة كلمة ممكن كل واحد فيها فينا يقولها لربنا نقول له يا رب بقى أنا تديني نعمة بقى أنا تخليني خادم بقى أنا تخليني أدوق عطاياك بقى أنا تخليني شماس بقى أنا تخلي بيتي فيه بركة كيف وجدت نعمة في عينيك وأنا غريب ده أنا مش من ولادك ده أنا ما استاهلش أكون مع جماعة القديسين الموجودين دول فأجاب بوعز وقال لها إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك أتاري بوعز متابع القصة وسمع عنها وما كانش شاف بس سمع عنها إن نعمة رجعت ورجع معاها مرات ابنها ما رضيتش تسيبها ودي كانت غريبة جدا في عرف اليهود حركة محبة مش طبيعية رجع معاها تختار شعبها وتختار إلهها وتسيب أهلها كبرت قوي في عينين بوعز يكبر قوي في عينين ربنا كل اللي يقدم محبة بصدق صدقوني جربوا الكلام ده. لما تقدم محبة صادقة للإنسان هتحس إن ربنا آه، باصص لك بإعجاب وهتحس إن ربنا في نفس اليوم آه، يعني قال لك أنا مبسوط منك هيقولها لك بمئة طريقة بس لما تقدم محبة باذلة حقيقية صادقة فيها تعب فيها تضحية كبيرة لازم هتسمع كلمة تشجيع من ربنا بمئة طريقة هتحس ان ربنا بيقول لك انا سامع عنك وفرحان بيك قوي على اللي عملته آه، قد سمعت ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل يفتفكرنا بمين رعوس بالعملة دي مين ساب أهله ومولده أبونا إبراهيم أول واحد ترك فكبر في عينين ربنا اترك يا إبراهيم أهلك وعشيرتك وناسك وأرض مولدك فأجعلك أم عظيمة نفس الكلام يلا يا رعوس سيبيهم هعملك اسم هعملك أم عظيمة هتبقي جدة لكل المسيحيين في كل العالم ده رعوز دي جدتنا مش المسيح أبونا بكرنا إلهنا حياتنا كلنا يبقى رعوز دلوقتي بنتشرف بيها من ضمن الجدات المحترمات اللي بننتسب ليها رعوز ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب نفس التعبير الأجر الكامل ده قاله ربنا لإبراهيم إيه الأجر الكامل المسيح نفسه خليكم نصحين ما تاخدوش من ربنا أجر نص نص يعني إيه تخدم مرة وربنا يديلك ويبارك لك في بيتك بالصحة والولاد والخير قول له لا يا رب أنا عاوز أجر كامل يعني ايه الملكوت مش عاوز اقل من الملكوت عاوزك انت عاوز اقعد معاك الى الابد ايوه اديني العيال واديني الصحه واديني البركه واديني ال... كل اللي انت عاوزه بس الملكوت عشان كده تلاحظوا ان احنا نستخدم التعبير ده في اشيه القرابين نقول الذين قدموا لك والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطه اعطهم كلهم الاجر السماوي اجر كامل مش مهم تديهم طلباتهم يا رب اللي منهم مريض عاوز يخف خففه ولو انت مش عاوز ماشي بس احنا لينا طلب بقى ما ترفضوش اجر الكامل اللي عنده مشكلة عاوز تحلها يا ريت تحلها هتأخر شوية ماشي بس لينا عندك اجر كامل اعطيهم كلهم الاجر السماوي الورق مالي المسبح وفي طلبات كتير قوي وللأسف 90% منها حاجات مادية ماشي يا رب اسمع لهم واستجبهم بس احنا ككنيسة واعية نقول له يا رب اهم من الورق ده كله اعطيهم كلهم الاجر الكامل الاجر السماوي اهم من اللي هم بيطلبوه ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه شوفوا التعبير ده بوعز ده متدين قوي قال لها شوفي انت كونك جيتي للشعب ده وعملت الحكاية دي مش بس أنا معجب بيك ربنا بتاعنا لازم هي هيعجبه اللي انت بتعمليه وقد جئتي تحتمي تحت جناحيه يبقى دخلت فين تحت الصليب كلمة جناحين دايما بتوع ربنا إشارة للصليب فكون عاوز تدخل تحت الصليب يعني ايه يعني الفداء هيغطيها يعني الدم كمان هيغطيها يعني دخلت في شعب الله فهنا بوعز بيقول لها انت جيتي تحتمي تحت جناحيه انت جيتي من عالم وثني اممي بس داخله تحت الصليب هيغطيك الصليب فقالت ليتني اجد نعمه في عينيك يا سيدي لانك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وانا لست كواحده من جواريك شوفوا الاتضاع مع ان رعوز دي تلاقيها كانت انسانه كبيره قالت له انا ما استاهلش ابقى واحده من جواريك يا ريت على طول تبقى راضي عني كده هي دي اللغة اللي احنا نقولها لربنا ده الكلام اللي نقوله ربنا يسوع المسيح اجعلني يا رب كأحد وجرائك تلاحظوا شوفوا لغة الكتاب واحدة نفس مثل الابن الضال لما الابن الضال رجع يقول لابوه ايه اجعلني كأحد وجرائك هنا رعوز تقول لابوه عز خليني واحدة من جواريك ده كتير عليا قوي انك تعاملني زي جاري عندك ده كبير عليا خالص ده كتير عليا ده كله شوفوا بقى اللي بتطلب تبقى جارية دي هتبقى ايه هتبقى ست الكل في الاخر هتتجوز بوعز كل ما الواحد يقول لربنا خليني عبدك يقول له تعالى حبيبي في حضني انت ابني انا اقول له يا رب خليني عبدك ما استاهلش ابقى عبدك ما استاهلش بس خليني عبدك اجعلني كاحد اجرائك وهو يقول لك بس كده حاضر اخرجوا الحله الاولى والبسوه هاتوا خدام خاتما في يده وحذاء في رجليه ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فهي كل اللي طلباه خليني زي جري عندك فقال لا بعز عند وقت الأكل طبعا هو بعز عمال يتشد للاتضاع وهو بعز إشارة للمسيح وأكثر حاجة تشد المسيح لينا لما نكون متواضعين المتواضعون ها يجدون نعمة فكل ما الواحد يكون متواضع يشد المسيح جدا فقال لها الله كمان طلبة تبقي جارية طيب بصي بقى عند وقت الأكل تقدمي إلى ها هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل يعني مش حكاية مية بقى بس لا بصي بقى انت كمان لما يقعدوا الحصادين ياكلوا تقعدي معاهم انت بقيتي تبعهم وتحطي ايه لقمتك في الخبز بتاعهم تاكلي من اكلهم ايه رفعها قوي دول الحصادين دول الفعلة دول الملائكة بتوعه وماله وماله تاكلي خبز الملائكة احنا بنقول على الافخارستية بتاعتنا دي خبز نازل من السماء خبز الملائكة ونقول تشتهي الملائكة النورانية أن تبصر هذه العطية فقال لها تقعدي مع الحصادين وتاكلي وتاكلي وتغمسي في الخل كان عندهم زي سلطة أو خل أو وياكلوا بيه العيش يعني فجلست طبعا دي إشارة أنه بعد ما اداها الماء الحي الروح القدس بيعزمها كمان على مائدة الإفخارستين لأنها قال لها أنت قربي قربي ده أنت تبعي وهتشتغلي في الحقل بتاعي تشربي من المية بتاعتي بالصلاة والصوم تتملي بالروح وتاكلي من مائدتي اللي بيحرسوها الحصادين فجلست بجانب الحصادين فناولها شوفوا التعبير هو بنفسه ده الحصادين باصين له كده ايه ده اللي بتعمله ده إيه دي دي دي شحاته لكن لا مش شحاته خالص دي دي كبيره قوي دلوقتي فناولها فريكا فاكلت وشبعت طبعا فرحانه جدا وفضل عنها يا عيني رعوز جايه من مؤب بتفكر هنلاقي ناكل ولا مش هنلاقي ناكل هنجوع ونموت من الجوع انا ونعمه ولا لا لكن هنا شبعت وفضل عنها شوفوا المحبة تعمل ايه عيش بمحبة واخدم الناس وانسى هتاكل ايه وتشرب ايه هتاكل وهتشبع وهيفيض عنك ادي حياتك لربنا هيفيض عنك تقعد تفكر تاكل ايه وتشرب ايه هيجي اليوم اللي مش هتلاقي تاكل وتشرب لكن طول ما انت مشغول بخدمة ربنا هتلاقي ربنا بيشبعك اكثر جدا مما نظن او نفتكر او نطلب ثم قامت لتلتقط شوفوا الحماس خلي بالكم مش ناكل وننام لا هنتناول ونطلع نشتغل هنتناول ونطلع نلقط نلتقط ايه الحاجات اللي بتقع من الحصادين النفوس اللي بتضيع دي لازم نشتغل ثم قامت بعد ما كانت لتلتقط فأمر بوعز غلمانه قائلا طبعا بوعز كل شوية يزداد إعجابه بيها نشيطة متحمسة متواضعة مؤدبة بتطلب تبقى جارية وهي عملت عملة كبيرة قوي فقال للخدام كلمة جميلة وقال لهم ايه دعوها تلتقط بين الحزم ايضا ولا تؤذوها وانسلوا ايضا لها من الشمائل يعني ايه مش اللي بيقع بقى وقعوا قصد واخدين بالكم يعني انتوا نسلوا كده بلاش تقفلوا الحكاية قوي خلي يقع شوية فكأن الاتضاع بتاعنا بيخلي السماء تدلدق خيرات وبركات انسلوا لها بين, بين الشمائل يعني انتوا كده ايه انتوا خلي يقع كتير طب والشغلك انت لا شغل ايه ده هي تستاهل كتير ودعوها تلتقط ولا تنتهروها ادوها على قد محبتها واتضاعها سيبوها تلم زي ما هي عاوزه انا هديكم بريك بعد خمس دقائق فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته فكان نحو إيفة الشعير إيفة دي يا جماعة حاجة كبيرة زي ثلاث تكيال كبار فحاجة مش ممكن حد يلمها في يوم لكن بسبب كرم بوعز وبسبب اجتهادها ونشاطها لمت لما تأكلهم خمس أيام فحملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد سبعة كمان من محبتها الأكلة اللي كانوا بيأكلوها عملت box كده عشان تاخده ايه لحماته عشان مش معقول هتاكل الفريك وحماتها تاكل الشعير بس فخدت كمان كده وعشان حماتها برضه قلبها حلو صحيح فقالت لها حماتها اين التقطت اليوم ده حقل ايه اللي طلع ده كله ده ايه الخير ده كله واين اشتغلت ليكن الناظر اليك مباركا الناظر يعني اللي عينه عليك ده مبارك ده ربنا ده مبارك اللي نظر إليك بهذا الحب ليكن النظر إليك مباركا يعني ربنا ينظر إليك بكل البركة فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز طبعا نعمة سمعت الاسم ورن في دماغها حاجات كتير لأنه ده ده ثاني الولي ده في قرابة ده احنا لينا حق عنده ده هو صحيح عمل الخير ده كله بس احنا حتة منه فقالت نعمة لكنتها مبارك هو من الرب زي ما نقول مبارك الآتي باسم الرب ما هو بعض إشارة للمسيح لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموت يعني ربنا مبارك اللي منسيش حق حد لسه فاكرني وفارق جوزي ربنا وبعتك تاخدي جزء من حقنا لأنه الراجل ده احنا لينا حق عنده بحكم القرابة فلم ينسى المعروف مع الأحياء والموتى ثم قالت لها نعمة الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا هنا بقى الأباء قالوا فيها إيه الإنسان المسيح بالنسبة له هو الولي بتاعه بس ده تاني ولي يعني إيه تاني ولي الولي الأولاني هو الناموس ربنا سلمنا للناموس يتولانا والناموس بتاعنا الأولاني زي ما هتشوفوا في الآخر قال له وقال أنا مش, مش هلعب اللعبة دي الجماعة دول أنا ملياش معاهم عمار فإيه فجه المسيح يبقى ثاني ولي يعني في تاريخ البشرية ربنا أرسل ناموسه نعمة من عنده عشان ينقذ البشرية لكن الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار فالولي الأولاني منفعش لكن الولي الثاني اللي هو المسيح هو اللي تولانا صح وهو المسؤول عننا فقالت رعوس المؤابية أنه قال لي أيضا لازمي فتياني فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي لازمي فتياني يعني خليكي مع الحصادين بتوعي لغاية ما يكملوا الحصاد ده كلام ربنا معانا خليك مع القديسين لغاية ما تيجي يخلص الحصاد الزقوا في القديسين لغاية ما يجي اليوم اللي نسيب في الأرض احنا مش تبع الحقول التانية احنا تبع الحصادين فقالت نعمة لرعوز كنتها إنه حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياته هنا الفتيان إشارة للقديسين والملائكة والفتيات إشارة إلى شعب الكنيسة والإخوة والناس اللي عايشين معانا في القداسة حتى لا يقع بك في حقل آخر لو رحت حتة تاني ما تضمنيش لو رحنا نشتغل عند حد تاني يبهدلنا خلينا في شغل ربنا أحسن فلازمت فتيات بعث في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة الشعير أغلى ولا الحنطة؟ القمح الحنطة قمح طبعا القمح أغلى حتى عند الفلاحين رغيف القمح أغلى من رغيف الشعير رغيف الشعير ده أكل الفقراء حصاد الشعير إشارة للعهد القديم وحصاد الحنطة إشارة للعهد الجديد وفي الآخر خلاص هنريح فاهمين إزاي فخلصت على حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها ده نصيبنا في الملكوت ان احنا نورث الأبدية بعد حصاد الحنطة